ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم وتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وأم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله العفو الغفور لا تضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور أحمده سبحانه حمد القانع الشكور وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفجور وأسأله السلامة مما يورث الكلة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالضع عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الهدى كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل ذقني إن قلت لك وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور اللهم صل على سيدنا محمد المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأم الشقاق ولا صفق من أجله مأجور ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من له الأجراس ولا تغنت بأده الصبايا الحور يا سادة من صلى على النبي محمد كامل النور اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام نكمل الحديث بعد أن فصلنا بحديث عن الهجرة ورسالة للأحبة الكرام من خلال كفاية ذنوب اليوم أكمل الحديث عن المحمول ورسالة لكل حامل للمحمول أقول لك يا إنسان احذر فإنك يوما ما محمول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما على آلة حدباء محمول كلها هيتشال على خشبة الغسل فيا اللي انت شايل المحمول أنت في غد محمول ولذلك أحذر في هذا اللقاء من مصائب المحمول وأذكر من خلال الحديث باللقاء الذي سبق شيطان يحمل شيطان أسأل الله أن يعافني وإياكم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالوا بنا الآن نتوقف وننبه ونحذر ونذكر ذكر بعض مصائب هذا الجوال وهذا الهاتف وهذا المحمول لننظفه لنقف على الآداب والأصول ورسالة لكل من يحمل الهاتف والجوال والمحمول أقول لكي نصل إلى الغاية التي يجعل كل مسلم أن يصل إليها من خلال استخدامه لهذا الهاتف والمحمول هذا النوع الذي طلبه كثير من الأحبة أعداد والله لا يعلمها إلا الله من خلال الكبار والصغار لما وجدوا في البيوت من مصائب وفي الشوارع من طوام وفي المحلات والشركات من أشياء كثيرة ونار قد اشتعلت بسبب هذا الهاتف العجيب أول حاجة أريد أن أنبه عليها لنفسي المقصرة وللأحبة الكرام لكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل أخت ابدأ ابدأ اتصالك بتحية الإسلام خلي البداية خلي الإسلامي انت شلت وجوال الله يرحم زمان أنا أقول عن نفسي والله على الهواء مباشرة للدنيا كلها منذ سنوات بسيطة ليست بالبعيدة كنت بقف جنب التليفون وهو بيرن اخاف ارفعه لان مش عارف هيرد من انهي ناحيه والله العظيم ده كان بيحصل وافضل اتصنت يا ترى هيتكلم من انهي اتجاه ده التليفون الارضي الحمد لله عدنا شايلين كم محمول فاحنا مش عاوزين ننسى الاصل اصلنا ديننا اصلنا اسلامنا خلي البدايه اسلاميه خلي البدايه صح بلاش المحمول يغربنا بلاش المحمول يبعدنا بلاش المحمول والهاتف والجوال يخلي ولادنا بدل ما ينطقوا من البداية السلام عليكم تلاقي الواد طلع وهو صغير بيقولها بالعافية ألو ولو في دلع بقى هلو وفي ناس ثقافتها عالية شالوا ملخ بالعبري طبعا ده كلام عجيب وبقى احنا عاوزين بقى نش- نسيبنا من حكاية صباح الخير وصباح الفل ومساء الأنوار احنا عاوزين السلام عليكم أول كلمة تطلع السلام عليكم حسنات شغالة السلام عليكم تحية الإسلام التحية التي ارتضاها الملك الذي لا يغفل ولا ينام وخلي بالك النعمة تمت والدين اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إياك أنك تغرب نفسك وتغرب أسرتك وتغرب بيتك وابنك الصغير يطلع من الصغر ينسى لغة القرآن ده في الصين يا أخي اسأل الناس اللي بتسافر ما بيرضوش يتكلموا بأي لغة هناك أو يتعاملوا إلا باللغة الصينية عشان ينشروها عشان يبقى هم أصحاب القوامة في الأرض عاوزين يطلعوا عاوزين يكبروا ما هو اللي بيعتز بدينه بيعتز ب... وخاصة أنت صاحب حق يا أخي ويا أختي ويا أبي ويا أمي الواد الصغير لما يكبر بلاش كلمة ألو أول ما ينطق السلام عليكم السلام عليكم نعم صباح الخير كلمة حلوة مساء الفل والأنوار كلمة حلوة لكن ما فيش حاجة تبقى أحلى من اللي اختارها الله أو رسول الهدى محمد مين بيصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد يبقى من البداية نعلم الأولاد صح يبقى نخلي البداية إسلامية بلاش تغريب الأمر الثاني بسرعة نتخلص من هذه المصائب اوعى يصيبك مرض المحمول في ناس حصل لها سعار في ناس ما بتقدرش تستغنى عنه ليل ولا نهار ده عشان انهم رجال اعمال يا مولانا لا ده العمليه اصبحت تسليه اصبح ادمان اصبح العمليه باللفظ كده فعلا ينفع سعار صدقني الكلام اللي بقوله ده هو حقيقي وشفته بعيني وسمعت بودني في واحد من الناس كنت في سفر للدعوه وكان نايم في الغرفه اللي كنا نايمين فيها وكنا على البحر العربي وهو من أهل مصر وما شاء الله في نومه كان يحلم بالمحمول لأنه كان طول النهار برضه شغال حتى وإحنا في المحاضرات تلاقيه خد جنبه شغال ما ينفعش هتصاب بهذا السعار ويا ريت اللي بتتكلم فيه فيه فايدة ولذلك لما كان بيص- بصحيه بال- في الليل وهو مفزوع صدقني كان أول حاجة سمعتها منه السلام عليكم يا أمه هو طبعا فلاح زينا يعني شغال وهو نايم صحيته يعني لقيته بيقول حاجات حتى كان حاجات كنا بنسمعها زمان سلام عليكم يا اما اللي قاله بالظبط ايه ما تخافيش عليا يا اما ما تخافيش مهما طلت الغربه راجع ما ت- ما- مش عارف ايه ما تخافيش يعني سبحان الله الكلام ده ممكن يصاب الانسان بسعار ويصاب بادمان من خلال التليفون تستشعر وهو نايم يمد ايده على المحمول ما حطه جنبه على المخده على الوساده كانه طفل رضيع قد ابتعد عن ثدي أمه فيريد أن يعود إليه إيانا وهذا المرض مش على البطال وعلى الماشي نفضل شغالين بالمفيد يبقى أول حاجة تبدأ بيها تحية الإسلام بلاش التغريب بلاش البعد عن أصل اللغة وهي أعلى اللغات وأفضلها وهي اللغة التي اختار الملك سبحانه أن يخاطب الناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من خلال الرسالة الخاتمة للنبي العربي سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم أحسن بعض الناس يقول لك الجماعة أهل السلف وأهل السنة ما بيصلوش ع- ويقول- وبيقولوا ما- ما نصليش على سيدنا محمد لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن في المواضع التي أمرنا بها النبي ونهانا عن أن أقول كلمة سيدنا بن- سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أول حاجة يا حبيبي الغالي اوعى التليفون يصيبك ويصيب أهلك بالتغريب تاني حاجة إياك إنك تصاب بسعار المكالمات وتدمن هذا الأمر الأمر الذي يليه إياك وإحراج المتصل عليه بتتصل بواحد ضمن الأدب والأصول يا حامل المحمول بتتصل بواحد ممكن يكون داعية من الدعاة ممكن يكون واحد في مكانة مرموقة وهو إنسان محترم فعلا لكن نسي يسجل اسمك أو من زحمة الحياة نسي صوتك أو نسي الموقف الطيب الخير اللي انت عملته له ونسي البطة اللي انت أكلتها له ماشي يا عم بس خلي بالك اعذره بلاش تحرجه مش تتصل بيه وتقول له أنا مين افتكرني ما هوش فاكرك يقول لك أنا فاكرك بس يعني يا أخي ما ما تعرضوش للحرج لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يعني بالراحة عليه شوية ذكروا على طول أنا فلان هي دي سنة عن النبي أيوة سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد يا أخوانا اللي علمنا الكلام ده ما نقدرش ننسى كلام النبي وآداب النبي حتى وإحنا بنستخدم المحمول ما ينفعش ده في حديث عن حبيبي وحبيبك النبي في البخاري ومسلم يقول جابر بن عبد الله كما جاء في الصحيحين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت فقال النبي عليه الصلاة والسلام من خلي بالك من من هذا قال النبي ذلك فقلت أنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا أنا كأنه كرهها يعني أنت بتخبط على الباب مين أنا أنت مين يعني قول أنا فلان ده ده باب يا مولانا يا أخي برضه ما هو التليفون استئذان ما أنت بتتصل السلام عليكم أنا فلان إنما بعض الناس تتصل عليهم آه السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مين أنت تسألني أنا مين ده أنت اللي متصل يا سيدي طيب أنا ده أنا كنت ممليك التليفون قبل كده أنت فاكر يوم ما كنت عندي وذبحت لك الوزة أنت هتفضحني أنا أنا قول أنا مين أنت فلان زي ما قال لك النبي محمد من خلال حديث جابر في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله يبقى أول حاجة تبدأ بداية إسلامية السلام عليكم تاني حاجة إنك ما تصبش بإدمان لهذا الاتصال من غير حاجة ضرورية الأمر الثالث إنك ما تحرجش المتصل عليه أيها الأحبة الكرام خطوة نحو التخلص من الشيطان الذي يحمله أحيانا بعض من اتصف بصفات الشيطان أقول تخلص من مصائب المحمول واجعلوه وسيلة لا غاية ولا تسرفوا تخلصوا من مصائب المحمول واجعلوه وسيلة لا غاية ولا تسرفوا تذكروا معي ما كان شيطان يحمل شيطان
وجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب
شيطان يحمل شيطان الشيطان المحمول أقول الآن لك أن تتصور أن شيطانا من الإنس يحمل شيطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فتخيل أن شيطانا يحمل شيطان في جيبه وفي سيارته وفي بيته ويضعه بجواره على وسادته كله يصحى النهاردة لحسن نتصف بصفات شيطان يحمل شيطان فكم من حالات طلاق حدثت وكم من مصائب نزلت وكم من قطيعة رحم وكم من خسارة وقعت في الشركات والمؤسسات بسبب التليفونات أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن نجعل هذا الجهاز وسيلة لا غاية مش كل يوم نغير تليفون ومش كل يوم نبحث عن أحدث الموديلات ومش كل يوم ندور على الغالي منه وممكن في ناس بتستلف وتعمل جمعيات عشان تشتري تليفون مثلا بالخمس ست الاف مجرد ان يبقى معاه شكل حلو ومجرد ان يبقى معاه تليفون حديث يقول لك اصل ده ما بيصورش كويس اصل ده ما بيعملش النغمات مجسمه عشان احس كده ان انا بسمع دي جي تكلم في هذا التليفون على قدر الحاجه واحذر من الاسراف الله جل وعلا مدح المؤمنين الصالحين الطيبين بقوله جل في علاه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في سورة الأعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فتخيل نفسك عمال تتكلم على الفاضي والم... لا نسرف فيه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فإذا أسرف الإنسان أصبح أخ للشيطان وهو يحمل هذا الشيطان العجيب سبحان الله لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب
أحبتي في الله ولكي نتخلص من مصائب هذا الجوال والمحمول بد لنا أن نتوقف عند بعض الآداب التي علمنا إياها الجل في علاه وحبيبنا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلقي جوالك في أماكن عامة فقد يكون عليه من الأسرار ما فيه يمكن أنت يا أخي جات لك رسالة من الرسائل أو عليه رسالة من زوجتك أو الزوجة في رسالة من الزوج ويحدث بين الأزواج ما لا يليق للناس أن يعلموا به فلا تضع جوالك في أماكن عامة وقد يقع هذا الجوال أو الهاتف أو المحمول في يد الولد الصغير وبعد ما كان الأب في صورة كبيرة قدام ابنه يسقط أمام الولد وأمام البنت يبقى بلاش نسيب الجوالات وما نسمحش لحد يخش عليها إلا بإذن لأن الجوال ده سر من الأسرار وتخلص دائما من كل شيء فيه قد يسيئك تعال حبيبي ناخد آداب وأصول في حمل المحمول لا تضع هذا الجوال في أماكن عامة الأمر الذي يليه إغلاق الجوال أو وضعه على الوضع صامت خاصة وانت في المساجد والصلوات ونبهنا على الكلام ده واحد يقول لي طب لو أنا نسيته وجل من لا يسهو يمكن أنسى وضرب المحمول ودخلت رنة من الرنات اللي تخلي الواحد بيصلي كأنه بيصلي في كليب من الكليبات سبحان الله نقول له يا حبيبي طلع المحمول واقفله طب أنا مش شايف الزرار بص فيه واقفل هذا أولى لك أن تفسد صلاتك وتفسد صلاة الآخرين ده ينفع يا مولانا أيوة ينفع ينفع لأنك ده أخطر ما يكون إنك تسيب الموسيقى والمحرمات شغالة والناس عمالة تصلي تفسد عليهم صلاتهم بس خلي بالك يا حبيب الغالي زي ما بنقول الأدب ده لمن نسي المحمول نقول برضه للناس اللي حواليه مش أول ما يضرب المحمول ندور على الرنة جت من عنده ونفضحه لا خاصة الإمام ما يروحش فاتح بقى الميكروفون ويروح جايب خطبة كاملة على الراجل اللي فتح المحمول ده لا على جنب كده وبالراحة وقول له هذا لا يليق وهذا لا يجوز وقد تفسد على الآخرين صلاتهم فإن قبلت صلاتك فما ظنك بحسابك يوم القيامة على صلاة من في المسجد جميعا طب نعمل إيه فيه كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الخبر المعروف المشهور عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الأعرابي الذي بال في القبلة النبي محمد يعني أمرنا وعلمنا أننا لم نبعث معسرين بل ميسرين قال لهم اتركوه دعوه سيبوه حتى يكمل هذا الأمر الذي يعني قد يكون قد أتعبه أن أشرح معنى حديث النبي في البخاري عن أبي هريرة رجل يبول في القبلة وأراد الصحابة أن ينهروه وأسجروه ويمنعوه فقال دعوه ثم علمهم كيف يتخلصوا مما فعل هذا الأعرابي هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم لطفا قال النبي ذلك أهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ثم قال النبي فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ده أدب من آداب حمل المحمول الأدب الذي يليه البعد عن الاستعمال النغمات الموسيقية المحرمة وقفة لحسن بعض الناس بتصطاد لنا حاجات كده وتقطعها ودي برضو من ضمن خيانة الأمانة أنا بقول النغمات الموسيقية المحرمة لا يعني ذلك أن هناك موسيقى محللة عندي أو حلال لا أنا أقصد أي نغمة موسيقية حرام بلاش يعني ايه يا مولانا نحط ايه على المحمول عشان ينبهنا ممكن تعمله الاهتزاز بعض الناس مش فاهمه يعني ايه اهتزاز الفايبريشن ما بلاش اللغه الاجنبيه بقى انت لسه قايل الو قول السلام عليكم يا حبيبي مش عاوز تعمله بالاهتزاز حط عليه نغمة طبيعية تعال الصبح كده على شجرة والعصافير شغالة روح عامل الصوت خد لك شوية عصافير طبيعية كده صوت المية افتح الحنفية وروح مسجلها ويعني حاجات طبيعية خلي بالك أو حط مثلا واحد يقول لي نحط آية من الآيات جميل أوي إنك تحط آية من الآيات بس تحطها فين كتسجيل عادي عشان تبقى تسمع تعبدا أو حفظ إنما تحط كرنة من الرنات أنا لا أجيز ذلك وكثير من العلماء لا يجيزون ذلك بل أصل المسألة إن القرآن يجب أن يحفظ ولا يمتهن مش عشان الآية تبقى قدامك وانت عاوز تتذكرها وفي ناس فعلا اتصل بيها وقالت لي احنا فرحانين قوي بالآيات اللي في القرآن نبقى مبسوطين ان احنا بنكررها ونحفظها زي آية مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حلوة ولا مش حلوة مولانا أي كلام لربنا سبحانه وتعالى غالي وعالي وجميل وينفع خلي بالك بس انت بالله عليك او بالله عليك يا اختي لو جات لك رنه او حد بيتصل ثم بدا قل يا عبادي وانقطع الاتصال قل يا عبادي ايه يبقى احنا هنا بنعرض القران ونعرض نفسنا لمشاكل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله حلو قوي كملت وايضا زي ما قلنا لا نعرض آيات الله للعبث والامتهان الدعاء هنحط مثلا دعاء اللهم عليك باليهود ومن والاهم طيب اللهم عليك وانقطع الاتصال ايه رأيكم نقبلها ما تقبلش ايه يا مولانا انت عقدتونا نحط ايه بالظبط حاجات يا عم الحاج بسيطة لما تقطع ما تحرجش على سبيل المثال لا الحصر القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أهي, أهي حاجة بتنبه القلب ينشط انقطع برضو جملة كويسة وما فيش فيها حرج عليك القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن انقطعت ليست بآية وليست بدعاء فما تعرضش نفسك للامتهان نفسك لس وانت خير خلاص يا حبيبي فاحنا نستخدم الرنات والتنبيهات التي لا حرج فيها ولا حرام فيها ولا كراهه فيها أما الأشياء الأخرى فلا يجوز طيب استعمال الجوال في مجالس العلم وخاصة عند الناس الأكابر من أهل العلم يبقى الواحد قاعد قدام داعية من الدعاة الكبار جدا ويروح ماسك المحمول طبعا هو عامله صامت وبدأ يتكلم ممكن الكلام ده يسمح به لما يكون الراجل كبير في السن ومش واخد باله ممكن الكلام ده يسمح به لما يكون في مشكلة كبيرة جدا وتم الإرسال وانت قاعد فعلا ومضطر ترد استأذن لكن ده فيه ناس من أول ما الداعية بيقعد أو العالم ويفضل شغال وممكن يكون هو فرحان ولا حاجة برضه أنا والله ده أنا قاعد عند فضيلة الشيخ محمد حسان أنا قاعد عند فضيلة الشيخ أبي إسحاق عند فضيلة الشيخ يعقوب خلي بالك أنا مش عاوز أنسى حد من الناس الأكابر العلماء لكن بيطلع الكلام ده كتير من الإخوة وفرحان وعمال يسمعوا الصوت لا يا أخي الفاضل لابد أن يكون هناك أدب حتى نتخلص من مصائب هذا المحمول العجيب الغريب أيضا ضمن الأشياء المحمول تسجيل المكالمات من غير إذن المتصل أو طرح الجوال على من يجلسون من حوله من خلال مكبر الصوت السماعة الخارجية أنت استأذنت؟ يا أخي أنا معتاد على كده لا ما ينفعش إلا باستئذان المتصل يا فلان يا فلانة أنا هفتح السبيكر عشان الناس تقدر تفهم لكن السماعة الخارجية مكبر الصوت والناس اللي حواليها هتسمع طب لا أنا مش هأذن لك بكده أقفل واتصل طب اتصل في وقت آخر عشان مش قادر أحط السماعة على ودني يعني لابد من الاستئذان عند تسجيل المكالمات وعند وضع الجوال على مكبر الصوت يسمعه من حول المتصل طيب لو حصل ان احنا سجلنا من غير اذن المتصل خيانة للأمانة سواء كان الأمر في فتوى أو في شيء من الأشياء اللي فيها استفثار أو سر من الأسرار أو إذا كان مبحث علمي أو إذا كان أمور مالية أو إذا كان أمور اجتماعية أي شيء من الأشياء ديت ما نقولش ده أمر ديني أو فتوى فقط لا كل مراحل الحياة أو كل أوجه الحياة لابد من الاستئذان فيها خاصة ممن اتصل بعد إذنك يا فلان أنا هسجل هسجل لأن هيبقى ليا مرجع للكلام ده تاني يقول لك اتفضل إنما نسجل من غير علمه دي خيانة للأمانة المصيبة إن فعلنا التسجيل وأخذنا بعض الكلمات ودبلجناها يعني إيه دبلجناها؟ قطعناها زي المنتجات ممكن الواحد يقول مثلا فلان الفلان أنت بتحبه؟ نعم أحبه يوم هو يجيب لك كلمة لا من منطقة تانية ويحطها مكان نعم يقول لك لا أحبه يبقى أنت طلعت بتقول كلام تقدح في أحد الناس المحترمين وتصيب أحد الناس الموقرين وأنت نفسك تضر من خلال هذا الخائن الذي قطع كلماتك والتكنولوجيا الحديثة معروف وده أمر خطر عجيب جدا الناس بتقع فيه ولازم نخلي بالنا مما يحدث لأن ده جرح في عدالة من سجل جرح في عدالة من سجل من غير إذن لابد أن نتخلص من مصائب هذا الجوال العجيب ونتأدب بما فيه من أصول حتى نصل إلى الهدف الأسمى لاستخدام المحمول وأقول للأحبة الكرام تذكروا تذكروا وتخلصوا من الشيطان الذي قد يقع في جيبك أو في يد ابنك أو ابنتك أو زوجتك ولا تروع أحدا برسالة ولا تروج للإشاعات ونتذكر ما كناه عن الشيطان الذي يحمل شيطان وجه الله بننصح قم كفاية ذنوب كفاية ذنوب
فلا تروع أحدا بهذا التليفون العجيب مرة واحد بعت لي رسالة والله العظيم لا أتكلم في مسائل رد على أمور شخصية لا لكن هذا يحدث في كثير آه، من الأمور ومع كثير من الناس واحد بعت لي رسالة بيقول لي أنت دايما قافل تليفونك لولا حبي لك ما طلبتك وأقول هو بيقول لي كده حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا ينتقم منك فأنت متكبر جدا جدا جدا جدا قاعد يعد جدا والله لا أدري كم عدد جدا أقول له يا أخي والله ارفق بي الله يكرمك ارفق بأهل العلم وأنا لا أقول ارفق بي كواحد من الدعاة يعني أدعو إلى الله وارفق بأهل العلم الحقيقيين الذين قد يغلق الواحد منهم تليفونه المحمول ل- ل- ل- لأشياء كثيرة قد يكون بيسجل حلقة يكون بيصلي يكون بيقول محاضرة يكون بيصلح بين اثنين يكون هو في قلب بيته مع أهله يأكلون يشربون ي- يقرأ بعض الكتب فارفق بي يا أخي الحبيب والله العظيم أنا ما استطعت نوما في هذه الليلة بسبب هذه الرسالة فقد أدخلت الخوف والرعب على نفسي ممكن أكون متكبر صحيح أصلي جدا جدا جدا كل ما أقرأ جدا تأكد تأكد تأكد وأسأل الله العفو والعافية فلا تروع أحدا حبيبي الغالي ولا تدخل الحزن على أحد من المسلمين وأحسن الظن بهم وابحث لهم عن مخرج ابحث لهم عن مخرج طالما الأمر شرعي إياك أخي الحبيب أن تكون مفتاحا لشر وأن تغلق الخير بل كن على العكس مغلاقا للشر مفتاحا للخير إذا جاءتك إشاعة منتهاها يكون عندك إذا جاءك كذب منتهاه يكون عندك خلص من عندك ما يمرش ما يتحولش من خلال هذا الشيطان الذي يحمله الإنسان إنما كذب انقل منكر انقل فحش انقل صورة خليعة حول وبعدين يجي الإنسان يموت وتبقى على المحمول بتاعه والهاتف بتاعه والجوال بتاعه مشاكل كبيرة جدا يبقى بيغسل وعليه صور فاحشة وأغاني ماجنة يبقى بيحمل على الأعناق وهذا الجهاز المحمول سبب في عذابه ده يمكن ينسم ويقع منهم في قلب القبر كمان تبقى حلوة قوي تبقى كملت لا تنشر البدع والخرافات لا تنشر البدع والخرافات أول ما يجي لك الحاجة ديت اقفل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يعني مثلا خرافات زي إمام الحرم المدني اللي يقول لك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا وكذا وكذا ودي رسالة مشهورة جدا فإن لم تفعل رقبتك هتتقطم وزوجتك ه- هيدوسها الترماي وابنك هيسقط في قلب ال ال- ال- ال- مش عارف ايه هيموت اياك ما تعملش يا راجل هذه الرسالة خطأ من الأشياء التي ابتدعها الناس وأدخلوها على المسلمين وإحنا مش عايزين نكون الإنسان على الثقافة الموجودة دي ده إحنا ما بنقبلش حاجة بالسهولة على سبيل المثال جاءتني رسالة تقول القيوم الماجد الواجد الواحد الرحمن الرحيم الله لا يعجز أبدا ابعتها لتسعة واسمع خبر سعيد غدا واسمع خبر سعيد غدا ولو تجاهلت هذا الأمر سيصيبك حظ عاسر لمدة تسع سنين اوعى ما تبعتش وقد ثبت أنها حقيقة بيقولوا لي كده ايه التهديد اللي جاي لي على الصبح ده يا اخوان طب اعمل ايه وانا ناقص هاتها لي كده في اي كتاب في كتيب حتى م- موجود في, في على الرصيف هاتهولي كده يمكن نلاقي له سند سبحان الله وقول لي لو ما بعتهاش انت حر تسع سنين هتبقى مشكلتك باينه الله طب ما ده الرساله دي جت لي خمس مرات يبقى خمسه في تسعه 45 سنه ده ايه اللي- المشكله اللي انا فيها دي ده انا هتعرضت لمشاكل كبير اروح ابعتها بقى وخلاص لا طبعا لا طبعا ما سلمش عقلي ما سلمش عقلي وقلبي لمن يحركون الناس بهذه الطريقه المسلم اكبر من كده واعلى من كده برضه في رساله من الرسائل فهو يعني طبعا بيقول لي اذا اردت ان تصل الى ال- الى القمر بنص جنيه اعمل مصيبه تروح ورا عين الشمس تاخد توك توك من هناك بنص جنيه دنيتك ماشي لوجه الله بننصح قم كفاية ذنوب
أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام قلنا لابد أن نحول هذا الهاتف والمحمول إلى طريق الشرع وإلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كنا ونذكر ونتوقف عند الآداب والأصول يا حامل المحمول لابد أن نراعي الأدب في الرسائل كما تذكرنا نراعي الأدب في الرسائل فالجوال يشتمل على هذه الخدمة لإرسال رسائل بسرعة وفي وقت سهله الله جل وعلا لنا من خلال سماح الملك سبحانه وتعالى وإذنه بهذا الاختراع العجيب فاسمع رحمن الله وإياك الرسالة لابد أن تشتمل على ذكر أو حكمة أو موعظة أو مثل يكون صحيح لا نكذب في الرسائل مثلا ما احنا لابد ان احنا نشوف ان بعض الرسائل بت... ب... ب- يعني ب... سبحان الله بتنزل الى مستوى وتتدنى لدرجه انها بترفع الحشمه عمن ارسل وعمن ارسلت اليه في رسائل مثلا بتقول حبنا ما هو غلطه انت فلفل وانا شطه انت بدله وانا كرفته انت مصيبه وانا جلطه دي رساله رسالة واحد بيوريها لي فبيقول ده, ده, ده يمكن أنا جمعت الحاجات ديت من خلال ال- الإيميلات ومن خلال الرسائل التي جاءتني عشان نبدأ نعلق عليها حد يكتب الكلام ده يعني المفروض يكون في حشمة شوية حشمة والرسائل لا يجب أن يكون فيها كذب زي واحد بيقول لي يا وحشني الدين رنة هتخلي الدنيا جنة هتلاقي الأعمى فتح والأخرس قام وغنى بالله عليك ده كذب ولا لأ واحد يقول لي يا عم ده احنا بنهزر لا، كذب ولا لا كذب ولا لا بالله عليك هو ال- الرسالة بتاعته ديت ما شاء الله ما شاء الله هتخلي الأخرس يقوم يغني ممكن يغني بس كل واحد له لغة أسأل الله العفو والعافية للجميع يا رب وبعدين لا تضيع وقت الناس لا تضيع وقت الناس في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل ممكن يكون الواحد نايم عشان يقوم يصلي الصبح يعني أو جاي من سفر بعيد في واحد اتصل بي من الإخوة الأصدقاء وأسأل الله أن يغفر لي وله وبعدها نبهت عليه وعلم ما فيها من خطأ صحاني في عز الليل السلام عليكم طبعا مغير صوته الشيخ أيمن قلت له أيوه قال لي اقفل التليفونين اللي جنبك والتليفون بتاع البيت ليه قال لي عشان هما بيغسلوا السنترال وممكن المية تيجي عندك أنا بيني وبينك قمت قفلته ما اضمنش ما هو كل حاجة جايزة في هذا العصر فبعدها بدأت أكلمه ما يصحش لأن ده بيضيع وقت المسلمين يعني ايه بالله عليك لو في ناس بسطاء ومن الاباء والامهات ممكن يقطعوا السلك خوفا من الميه لا تغرق البيت طبعا الكلام ده لا يجوز وبعض الناس لا يعرفون الى من تصل الرساله يعني في في في انت بت- بتضحك مع زميلك بتضحك مع أحد من أقاربك ممكن يكون فهمك ممكن يكون عارفك لكن تضحك معاه فجأة وهو على مكانة معينة وعلى أدب معين يعني أنا شفت رسالة مرة واحد بعتها لنا أو بعتها لواحد زميله بيشتكي بيقول له إيه اضحك اضحك اضحك أكثر كمان وكمان وعمال نازل بالإيه بالسهم وفي الآخر رب- كاتب له كده إيه ربنا ما يحرمك من الهبل ده ما ينفعش هذه الرسائل صدقوني نحاسب عليها خاصة ان ممكن يكون الانسان اللي, بت... الانسان اللي بتبعت له حساس عنده مشاعر عالية ممكن يكون انسان وقور فمش متعود منك على كده الكلام ده يا اخوانا لابد ان نتثبت من الرسالة الى من تذهب وكيف تذهب وايه اللي هتقوله فيها اذا كنت هتبعت رسالة تتواصى فيها بالخير نعم ولكن لا ترسل رسالة تدعو فيها إلى بدعة من البدع لا يجوز والمسألة ديت لابد ان احنا ننبه عليها ونحذر منها نعرف الرسالة راح لمين والكلام ده أنا لسه واقع فيه النهاردة عشان الأخ إبراهيم ما يزعلش لأنها فعلا أنا وقعت فيها النهاردة فبتصل على أحد الإخوة الأفاضل عشان أطمئن على شيء معين فالتليفون اتقفل فأنا بأداعبه وفي نفس الوقت بأنبهه فبقول له ثكلتك أمك وهذه الكلمة تقال إن قيلت لعدو من الأعداء يعني أمك تعدمك لكن إذا قيلت لأحد الأصدقاء تريد أن تنبهه على خير أو إلى شيء من الأشياء النافعة لك وله تبقى شيء من أنواع الإيه؟ الحب والود والتقرب والتذكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ يعني ما تضيعش الخير أو تنبه لهذا الأمر الخطير خايف عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ فأنا ببعتها طلعت الرسالة الاسم مشابه للاسم راحت لأخ تاني زميل حبيب فاتصل بيا يقول لي ليه يا شيخ كده ده أنا بحبك في الله أسأل الله أن يغفر لنا جميعا إذا لابد من التثبت إلى من تصل الرسالة حتى لا تحرج نفسك وتحرج الآخرين وهذا ما حدث لي والاعتراف بالخطأ وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن نقف عندها من الأدب في الأصول حتى لا نعرض أنفسنا لبعد عن طريق الرسول النكت اللي بتتقال على التليفونات النكت اللي بتتقال على التليفونات لابد ان اللي قدامك يعرف انها مجرد دعابة لان الكذب فيها للأسف بيعرضك لحساب عند الله وما تسخرش من ناس معينين أو مجتمع معين يعني مثلا رسالة جاءتني لأخ حبيب بيقول لي بقى واحد بلدياتنا قاعد جنب الشباك بلدياتنا من متغمر من متغمر أو من منصورة يعني واحد بلدياتنا قاعد جنب الشباك فجه واحد جا- قاعد جنبه فبيقول له لو سمحت أنا بردان من الشباك فالتاني قال له وأنا محمدين من متغمر أو أيمن من متغمر طبعا ده استهانة بمن يعني يعني ب- ب- بمجتمع معين أو أناس معينين مع العلم والله العظيم أحيانا جدا يعني مش أحيانا جدا ده كثير من ال- من الأحيان ويمكن أغلب ال- الأمور بتجد من تسخر منهم ممكن يكونوا أفضل مننا وآيات الله جل وعلا واضحة ظاهرة جلية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم سبحان الله فأسأل الله جل وعلا أن يعافنا جميعا ويعفو عنا أيضا أيها الحبيب المحب آه، بعض الناس يرسلون الرسائل ولا يعتبر ولا يضعون في اعتبارهم أن هذه الشخصية قد لا تقبل منهم هذا الكلام بهذه الطريقة يعني آه، ممكن واحدة تطلق بسبب رسالة يعني واحدة بعت لزوجها بتقول له ايه سمعت في وكالات الأنباء إن فيه قرد هرب من جنينة الحيوانات فخلي بالك ما تمشيش في الشارع خايف عليك يا حبيبي مثلا يعني ده ديت يعني سبحان الله وفيه فعلا مشكلة حصلت في بيت ووصلت للطلاق عند امرأة بسبب هذه الرسالة فاحنا مش عاوزين الشيطان يلعب بعقولنا ممكن تكون الرسالة جايه لها من صاحبة ليها أو من أخت ليها وهي حبت تضحك زوجها لكن زوجها ممكن يقول لها كلام حب كلام ود كلام قرب لكن مش عاوزين نتعدى الحدود ايضا ممكن يكون صاحبك وحبيبك الرساله دي تنفع لواحد ما تنفعش لواحد تاني وبعدين خلي بالك طب ليه كده ده فيها كذب في الاصل بلاش منها خالص بلاش منها خالص يبقى لابد من التأدب بالآداب التي فيها أصول ونحن نرسل رسائل المحمول من ضمن الأشياء التي يجب أن نتوقف عندها أيضا أيها الأحبة كاميرا المحمول وديت لوحدها مشكلة كبيرة جدا لأن في أسباب بيقع فيها كثير من الفتيات والشباب لتصوير هذا الجوال وأنا مش عاوز أتوقف عند هذه المسألة كثيرا إنما الخطورة فيها فعلا اليومين دول خاصة مع وجود ال- المواقع التي تنشر هذه الأشياء بسرعة ويمكن يكون الشيخ أو الأخ الفاضل أو صاحب المكانة المرموقة أو الإنسان المحترم ده ما يعرفش إن في حد بيصوره أو الأخت تبقى في الجامعة وفي قلب الكافيتيريا بتاكل وتشرب ويتم تصويرها ولعلها تنظر وهي لا تدري في اتجاه أحد البائعين فيصورها على أنه صديق لها وينشرونها مثلا يعني ده خطر ودي خيانة وفي كثير من أهل الدعوة في البلاد الأجنبية مثلا مصورينهم بجوار فتيات متبرجات ويمكن يكون الشيخ معدي من المطار وبيبتسم للجمهور وتيجي الأخت المتبرجة ما هو الناس فيها فطرة سليمة فيها فطرة طيبة بس عاوزين اللي يفهمهم جت وقفت جنب الشيخ وابتسمت هي كمان ويقول لك ده الشيخ متصور مع واحدة متبرجة يا راجل اتق الله اتق الله سبحانك اللهم وممكن في اللحظة دي تروح منزلها يقول لك الشيخ يبتسم وهذه الأخت المتبرجة تبتسم يعني إذا قصد التصوير أبدا هو ماشي بيحيي الناس والناس بتحييه السلام عليكم يا مولانا أو أحد الناس الأكابر أصحاب ال- ال- المكانة المرموقة من رجال الأعمال أو من الناس الأفاضل حتى الفقراء لكنه راجل ملتزم ومع ذلك صور في هذا الوضع وقد يصور مع فتاة من فتيات الليل ويحدث هذا كثير في الدول الأوروبية عشان يضلوا الناس والشباب ويفتنوهم في القدوة والمثل الأعلى عندهم أنا مرة وأنا بصلي الجمعة حودنا على مزارع وقعدنا في قلب الغيطان عشان ناكل قصب فسبحان الله أخ فاضل بدأ يصور الأحداث وأنا مش واخد بالي فأنا ماسك ال- العود بقى طبعا وشغال يعني هو صور وعمل فيديو في صورة من الصور لما شفتها طبعا هو أخ فاضل طلع أمين لما شفتها أنا ماسك حتة ال- القصب في قلب الفم أي واحد يشوفني يقول ده ماسك ناي ممكن نزلها على النت أعطيني الناية وغني الشيخ بيضرب بالناي والله كان قصب سبحان الله فخطر عظيم جدا التصوير من غير إذن وأخطر ما يكون الخيانة في التقطيع وإثبات شيء غير موجود ده بهتان ده بهتان ليس بكذب فحسب بهتان والمسألة خطيرة يا أخوانا ما احنا بنقول لكم اهوت عشان ننبه نفسنا وننبه أبنائنا وسبحان الله طبعا الأخ الفضل قلت له هذا ليس للنشر وأسأل الله العفو والعافية للجميع فأحبتي الكرام من الأشياء التي يجب أن نتأدب بها من أصول حتى يليق لنا أن نحمل هذا المحمول إن إحنا ما نتركش إنكار المنكر على من فعله ما نتركش إنكار المنكر على من فعله يعني فيه ناس بتعمل المنكر من خلال المحمول أو ترسل رسالة فيها منكر وإحنا نقول لك يا عم معلش الحرج والخجل بيخليني ما أقولوش ده غلط لا لابد أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتقول له يا أخي امسح الرسالة السيئة ديت وما تبعتهاش تاني وأيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن نتوقف عنها ونحذر منها استعمال الجوال في المعاكسات وهذا عم وطم وكم من الأعراض تنتهك بسبب هذا الجوال وكم من الأسرار تكشف والأستار وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا إنه هو العزيز الغفار أيها الأحبة الكرام ومن ضمن الأشياء الخطيرة التي يجب أن نتوقف عندها إن إحنا نتأدب من خلال الحديث في التليفون ما نتشبعش بما لم نعطى يعني إيه النبي محمد ما تصلي على النبي صلى الله على سيدنا محمد قال النبي في صحيح مسلم والبخاري أو البخاري ومسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور اللي يحط نفسه في مكانه هو مش فيها زي اللي بيلبس ثياب زور ده في البخاري ومسلم عن أفضل الخلق كلم صلى الله عليه وسلم فحذاري اللي تمسك المحمول لتشيع بين الناس أنك مهم ممكن نتكلم في حاجات كبيرة قوي بقى السلام عليكم الصفقة اللي أنا كنت عاوز هو ما بيكلمش حد في الأصل طب أقول لك على موقف جلس أحد الأخوة ومن بينه الناس بعد محاضرة من محاضرات الدينية وشغال بالمحمول هو صاحب لحية يعني ايه يا شيخ كل اصحاب اللحى لا يا اخي لا انا اقول لكل قاعده استثناء ولكل واحد له عنده هفوات واسال الله العفو والعافيه وان يسترنا جميعا فشغال بقى ايوه يا مولانا معلش والله مش هقدر اجي لكم بورسعيد لان انا مشغول والله وبعدين ده انا كنت قاعد اول امبارح مع فضيله الشيخ محمد وفضيله الشيخ آه، آه، مسعد وفضيله الشيخ فلان خلي بالك وشغال عمال يتكلم فواحد غمزني قال لي انا هضرب عليه دلوقتي ضرب عليه راح رانن عنده الجرس ما كانش يكلم حد فتشبع بما لم يعطى كلابس كلابس ثوب الزور تلبس ثياب زور وصفك النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنت لابس ثياب زور فما تحطش نفسك في مكانة أنت مش قدها أو في الأصل أنت مش فيها واحد تاني عاوز يقول لك أن أنا واصل للناس بقى الكبار قوي ويبدأ قاعد ببدلة كده وكرافتة عاوز يدخل الروعة على من حوله أو ينصب عليهم فيحط نفسه في مكانة عالية فيتصل بقى وهو قاعد كده يروح فاتح البتاع وهو محدش بيتصل عليه السلام عليكم لا لا لا لا يا ريس والله ما انا موافق على هذا التغيير ابدا مش ممكن انا في مكاني وفي الاخر تدور على حكايته ديت تلاقيه اساسا سواق ميكروباص واخ- واخد دور في ال- في الموقف وبيقول للرئيس بتاع اللي بيكتب الكارته انا مش موافق على ان حد يخش مكاني فيحط نفسه تحت هذا القول العظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور نحذر من هذه المسألة أيها الحبيب إن هذا المحمول فعلا يظل بيننا كالشيطان إن لم نتخلص مما فيه من قبح إن لم نتخلص مما فيه من قبح ولنا أن نتذكر معا ما تحدثنا فيه من خلال حلقتنا السابقة لا تخربوا أو لا تخربوا بيوتكم بأيديكم وتخلصوا من هذا الشيطان المحمول أو تأدبوا بآداب الرسول ونتذكر معا ونعود بعد الفصل وجه الله بالإنصاح قم كفاية ذنوب كفاية ذنوب
احذر أن تمزح مع زوجاتك بإرسال رسالة توقعك في أمر شرعي يعني على سبيل المثال في رسالة يعني تشتكي ليها الأخت ما أرسل لها زوجها والاتنين ناس أعرفهم وناس محترمين بس كانوا بيهرج معاه فبيقول لها إلى بيقول لها إيه في الرسالة إلى كل من أسأت إليه هذا العام إلى كل من أخطأت أو قصرت في حقه أو آذيته بقصد أو بدون قصد إلى زوجتي الغالية أقول لك مع بداية العام الجديد أنت طالق طبعا هو بيهرج لكن زي ما احنا عارفين كثير من العلماء قالوا هذا الطلاق يقع آية من آيات الله هذا الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هو مش عاوز المودة ومش عاوز الرحمة ومش عاوز السكن عاوز يولع البيت فإياك أخي الحبيب أن تشق في أهل بيتك لمجرد رسالة عابرة قد أتت واحذر هذا الشيطان المحمول لأن طبعا في كثير من البلاد زادت نسبة الطلاق بسبب هذا الهاتف ده إحصائيات رسمية بتؤكد ذلك كان قبل هذا الهاتف البيوت فيها سكن وفيها هدوء ولم تخرق هذه البيوت بهذه العادات السيئة وبالأفكار الخبيثة إلا من خلال هذا الجهاز العجيب ففيه ما فيه من الخير ولا ننكر ذلك ولكن غالب ما نراه فعلا أحدث ضررا عظيما وأذى كبيرا في, ال- في الأمة وفي الأسر أول ما تجيله رنة ما كل واحد بيبقى له رنة هو حاطط رنة لحماه فسمعتها بصراحة تأذيت منها فحماه بيضرب عليه فلقينا مثلا الرسالة طالعة الصوت طالع الرنة عبارة عن إيه واحد طالع يقول لك هناك شخص تافه يتصل بك يا راجل ده قال لي قلت له ايه ده؟ قال لي ده ده رنه بتاعت حماية وعملها له ليه يعني ده ده يعني مخالفات انت لو كنت محترم في نظري بعد كده تسقط ازاي يعني أشو... والله دي رن رنه موجوده واحد ماسك سبحه في مره مسبحه يعني وشغال بقى وعليه الوقار كده وبتاع ومش عارف ايه وفجاه قاعدين في الميكروباص واحد بيحكي لي على قصته ده بقول له راجل قاعد وقور كده ومحترمين وراجل كبير في السن وبعدين فجاه كده راح جاي له تليفون من بره يوم التليفون بتاعه يطلع يقول ايه بانوا بانوا بانوا على اصلكم بان لما تكون في جنازة اقفل اقفل حرام علينا مش ال- الجنازة تبقى ماشية وبعدين نسمع عشقة وغلبانة والنبي لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب
أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أردت أن نجمع الخير في هذه الليلة لنتخلص من مصائب المحمول ونتأدب بالأصول لنصل إلى مراد الله ومراد الرسول في استخدامنا لنعمة أنعم الله بها علينا فلنستخدم الجوال في الخير نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ندعو إلى خير ونبعد الناس عن الشر تصحيني لصلاة الفجر وأصحيك تبعدنا عن شر وتقربنا للخير وأنا كذلك أدعوك لسنة وتدعوني نبتعد عن البدعة وأنت كذلك تصل رحمك تهنئ تعزي تقول حكمة تراعي شعور الناس لا تكذب في رسائلك لا تخون الأمانات في التصوير من غير إذن للشباب والفتيات أو تسجل من غير إذن المتصل نراعي هذه الأصول لنصل إلى طريق الرسول أيها الأحبة الكرام من ضمن الأشياء التي بين أيدينا للتذكرة وقد علمنا وسنتحدث بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة تحت عنوان مهم وموضوع يخص المسلمين وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به فعلا محتاجين الموضوع اللي هنتكلم فيه الحلقة الجاية بس خليه مفاجأة ودلوقتي يعني هنصح نصيحة لنفسي وللأب والأم ولجميع المسلمين من خلال هذه الموعظة القصيرة التي طلبها البعض وأنا عاملها رن عندي لواحد من المشايخ الطيبين المحترمين ومش عايز أسمي اسمه لأن هو كان داعي بن بيضة عنوان قبورنا تبنا اسمع كده وحد الله وصلي على رسول الله قبورنا تبنا ونحن ما تبنا قبورنا تبنا ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا فكم يرانا الله فكم يرانا الله في سرنا نعصاه ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص قبورنا تبنا ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل قبورنا تبنا ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا اللهم تب علينا وعليكم جميعا لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أسأل الله أن يعطينا وإياكم طول العمر وحسن العمل أحبكم جميعا في الله السلام عليكم ورحمة الله كفاية ذنوب
لوجه